الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وشرعنا في إملاء بحث متعلق بالحكم الشرعي وتكلمنا عن الحاكم وعن المحكوم فيه وقلنا أن شروط صحة التكليف بالفعل أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما الشرط الثاني أن يكون الفعل معدوما الشرط الثالث أن يكون معلوما أن التكليف صادر ممن له سلطان التكليف الشرط الرابع أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه من المكلف هذا الذي أمليناه وبناء على ذلك لا تكليف إلا بمقدور وقلنا أن الأصل في كل ما كلفنا به ربنا عز وجل يا سيد محمد في مقدورنا أم لا في مقدورنا طب ومن قال أنه ليس في مقدوره يلزمه إيه يا شيخ علاء أحسنت يلزمه الإيه الدليل يبقى كل التكليفات الشرعية في مقدورنا طيب جاء أخونا السيد قال لك لا التكليف ده هو ليس في مقدير في مقدور دليلك ما الدليل على أن ما كلفنا به ربنا عز وجل في هذه المسألة ليس في مقدورك إن كنت صادقا في كلامك ائت بدليل ومن ثم ليس كل من ادعى أن التكليف ليس في مقدوره تقبل دعواه بل لابد أن يبرهن على صحة دعواه بال... على صحة دعواه بالأدلة الشرعية وقلنا أن التكليف بما لا يطاق وهو ما يسمى بالتكليف بالمستحيل قلنا أن المستحيل نوعان مستحيل لذاته فهذا نقطع بعدم تكليف الرب عز وجل لنا وهو كالحركة والسكون في وقت واحد من شخص واحد في مكان واحد هذا نقطع باستحالته مش موجود وقلنا التكليف بالمستحيل ولكن هذا المستحيل ليس لذاته بل لغيره هذا مشروع وموجود والإجماع منعقد عليه وقلنا أن المستحيل لغيره أي مستحيل لعلم الله عز وجل بأنه لا يكون وضرب علماء الأصول مثلا لذلك تكليف أبي جهل وأبي لهب وغيرهما مما دل الدليل الشرعي على أنهما مخلدون في النار هذا مقبول عقلا والإجماع منعقد عليه ليه لأن هذا مستحيل إيه؟ لغيره وليس لذاته وقف بنا الحديث وقلنا ولا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له مش وصلنا لديت ولا لسه أحسن. آخر حاجة إيه ها؟ ها؟ قاعد عليا بس ايه؟
وعليه لو صفر شرعا تكليف المكلف بان يفعل غيره فعلا اي اي نعم وانا تعرضت في هذه المسألة وقلت لكم يا اخوانا اربعوا على انفسكم اذا وجدت من هو تحت ولايتك خرج عن الشرع وتفلت منه كأن يكون ابن أو غيره وأنت تحاول جاهدا أن تلزمه بالشرع وهو يتأبى طيب ما الشرع المطهر والأدلة بل النص الصريح في كتاب الله عز وجل قال إن قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف يعني لا تكلف نفسك ما لا تطيق يبقى ابنك أمرته فلم يأتمر زجرته فلم يأتمر ضربته فلم يأتمر خلاص ثق تماما ليس عليك مؤاخذة من قبل الشرع يبقى مسألة يعني بالضبط وبس هنا شرط ألا يكون الفعل المتروك يؤدي إلى كفر من ترك واخد بالك يعني مثلا عندك مثلا زوجة لا تصلي وسلكت معها جميع السبل المشروعه من آه، من وعظ ومن هجر ومن ضرب ومع ذلك قالت رسوا ألف سيف ما أنا مصلي وبالمناسبة آه، آه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه وديت من كلامه الذي ينبغي أن يقرأ بتأمل بتأمل والشيخ الألباني كلامه هذا الذي سأسمعك إياه سبقه إليه الإمام ابن القيم حصل الكلام إيه بيقول ويستبعد أن يؤتى برجل لا يصلي ويعرض على السيف ويرى المطعم مبسوطا والسيف مسلولا ويقال له صلي وإلا ضربنا عنقك فقال لم أصلي الشيخ الألباني بيقول في هذه الحالة يستحيل أن يكون في القلب إيمان يستحيل في الحالة هذه شخص بيقول له سيضرب عنقك الآن إن لم تصلي قال لك مش مصلي و- ولكن يرى السي- إن النطع مبسوط والسيف مسدود والسيف جاهز إلى غير ذلك قال لك لا في الحالة دي يبقى بناء على هذا عندك امرأة لا تصلي وسلكت معها السبل وأصرت على الصلاة لا لابد أن يكون لك موقف بعكس مثلا أن تكون تقع في الغيبة والنميمة أو شيء من التبرج لا في هذه الحالة الأمر يحتمل أما أن تق أو بمعنى أدق لو احتملت لا تعاب بعكس ترك الصلاة أو الوقوع في أعمال كفرية شركية أو الديافة يبقى لابد أن نراعي هذا في أنفسنا لأن البعض من شدة حميته وحميسه للدين يريد أن يحمل الخلق جميعهم على الشرع وهذا محمود فيه ولكن لا تكلف نفسك ما لا تطيق لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ومن هنا قرر علماء الأصول أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعل أو يكف غيره عن فعل اكتب أو يكف غيره عن فعل لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له وبالمناسبة الله يبارك فيكم أي أخ تفوت أي كلمة ما يسألش زميله اسألنا لو رفضت الجواب أو تمعر وجهي اه، سيب الجامع واخرج أو خدني معاك لأن ال- ال- ال- ال- الخلل بيجي منين؟ ممكن أخوك الذي ت- سألته أشكلت عليه اللفظة فأملاها لك خطأ وترجع تنسب الخطأ لي أنا الأمر أمر دين الأمر أمر دين أرجو أن تراعي ذلك نعم حاضر يبقى ولا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له ليس ممكنا له وعلى هذا وعلى هذا لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه بأن يكلف إنسان بأن يزكي أبوه ويصلي أخوه يعني مثلا أنا هكلف الشيخ علاء أقول له يا شيخ علاء أنت مكلف أمامنا بأن يزكي أبوك طب أنا ذنبي إيه أعمل له إيه هنا أو يصلي أخوك خلاص يعني بمعنى إن لم يزكي أبوك تأثم لم يقل بذلك أحد إن لم يصلي أخوك تأثم لا أنا أأثم آه لو أن الشرع أمرني بهجره أو بتمعر وجهه في وجهي وبعدم آه، آه، مصاحبته وبعدم رد السلام عليه آه الشرع يؤاخذني أما أنك تؤاخذني لأنه لا يصلي لا أدي معنى كلمة وعليه أن الإنسان لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه أو يكف جاره عن السرقة أو يكف جاره عن السرقة وكل ما يكلف به الإنسان مما يخص غيره وكل ما يكلف به الإنسان ما يخص غيره هو النصح هو النصح والأمر بال- نعم وكل ما يكلف به الإنسان مما يخص غيره هو النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا مقدور عليه وهذا مقدور عليه هذا ترجع إلى ماذا النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده اللي عليه يبقى جاري يفعل ويفعل ويفعل خلاص أنصحه أحتسب عليه أبدأ أطبق عليه الهجر بالضوابط الشرعية وباستشارة العلماء أما أنني أكلف نفسي ما لا أطيق لا هذا يؤدي عياذا بالله إلى نفرة منك من المجتمع وعليه من المفاسد والشرور ما لا يعلمه إلا الله أول السطر نعم وهذا مقدور عليه إيه، تعلمون يا إخواني لو هذا الشيء اللي هو مقدور اللي هو النصح والاحتساب على الجاري أو الصديق أو الكلام ده قمنا به حق القيام لتبدلت وغيرت الأمور وأو يعني وأق- و- و- وأوضح برهان على أن الكل يتخلف عن هذا مشاركة الغير في المعاصي وفي البدع فلان عمل فرح عمل مأتم لأبيه لأخيه انظر كم من يشاركه في بدعته أو في معصيته طب أنت ما قمت وممكن بقى الشيء العجيب تجد من ذهب ليشارك ينكر وإن سألته تقر هذا يقول لك لا لا أقر طب ما الذي ذهب بك ولا عذر لك في ذلك أبدا ودعك بقى من الشنشنة التي يتشدق بها من يميعون القضايا المصلحة والمفسدة و- وقطعة الرحم وهذا الكلام لا هذا بعيد هذا بعيد فليس هناك شر أعظم من أن تشارك في بدعة وليس هناك شر من أعظم من أن تشارك في معصية اكتب عندك وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية التي هي مسببات لأسباب طبيعية التي هي مسببات لأسباب طبيعية وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية للإنسان التي هي مسببات لأسباب طبيعية لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار مثال ذلك مثال ذلك الانفعال عند الغضب والحمرة في الوجه عند الخجل والحزن والفرح والتنفس وغيرها كالانفعال عند الغضب والحمرة عند الخجل والحزن والفرح والتنفس يعني واحد أغضبك فبناء على الذي صدر منه انت غضبت فانتفخت أوداجك واحمر وجهك ما ينفعش أبدا نكلفك بعدم الغضب اكلفك ازاي ده ده امر جبلي واخد بالك ولا دخل للإنسان فيه ولا كسب لك يعني مثلا امرأة آه، في خدرها فتعرضت لموقف تكلمت فيه مع أجنبي فاحمر وجهها واشتد عرقها وكادت أن تسقط من شدة حيائها هنا لا يصح شرعا أن نقول إياك وحمرة الوجه والعرق والحياء ما ليه ده أمر إيه جبلي يبقى الأمور الجبلية التي جبلنا ربنا عز وجل عليها لا يصح التكليف إيه بها واضحة يا مشايخ نعم يا أخي جزاك الله حرصا ستأتي بعد دقائق اكتب عندك الأدلة على ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح الترمذي وأبو داود بسند صحيح برضو ب- بذكركم بمسألة الاختلاف بين أهل الاختصاص في تحسين وتصحيح وتضعيف بعض النصوص أرجو أن يتسع صدرك بنبهه أرجو أن يتسع صدرك يعني حتى إن أحببت رجلا وضعف نصا لا تلوم على من أخذ به واعتبره صحيحا طالما أن الأمر واسع يا ريت ناخد بالنا وبقولها عشان الحديث اللي جاي قال روى الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه ويعدل يقسم بين أزواجه ويعدل ويقول أ- اللهم هذا قسمي فيما أملك اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك افتح قوس يعني القلب فيما تملك ولا أملك يعني القلب أي الميل القلبي حاضر اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب واضحة يا مشايخ المسألة ديت يبقى بناء على ذلك تكليف الإنسان من الرب عز وجل بأمور هي من جبلتك وجبلت عليك عليه ولا دخل لك فيها ولا اختيار ولا كسب هذا مما تأباه الشريعة اكتب أول السطر وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان وإذا ورد في بعض النصوص إلا هنا سأل عليها اللي هي مسألة الغضب وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان بما ليس مقدورا للإنسان خليك معايا يا شيخ محمد احنا قلنا ايه شرط المحكوم فيه اللي الشرع هيحكم فيه ويلزمك به ان يكون ايه في مقدورك م- مظبوط يعني في مقدورك مثلا اياك ان تحلق لحيتك في مقدورك واخد بالك اياك ان تزبل ازارك اياك ان تصلي في مسجد به قبر اياك ان تستغيث بغير الله ده كله في مقدورك واخد بالك ولكن تكليف بما ليس في مقدورك لا فالعلماء أضافوا إلى ما ليس في مقدور العبد إن يكون شيء جبلت عليه يعني واحد اتجوز أربع نساء وبيميل لواحدة قلبه متعلق به ولكن في البيئة في المبيت زي بعضهم في الأكل والشرب زي بعضهم في الإتيان زي بعضهم على قدر استطاعته ولكن بيستريح لدي يروح يتم يتكلم معاها طول الليل التاني يخش من هنا ينام من هنا واخد بالك خلاص يبقى هذا ايه ليس هنا ليس فين ليس في مهدورة عاوز ايه يا شيخ؟ نعم نعم هذا آه هذا اللي هو إيه في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا هو الرجل تكون عنده المرأة فيرغب عنها فتقول لا تطلقني ووهبت ليلتي إلى كذا أو اختار ما تشاء هذا جائز هذا جائز ولكن طبعا بشرط أمن الفتنة إلى غير ذلك نكمل يا مشايخ يبقى بناء على ذلك يا محمد لا تكليف الا به مقدور يبقى الشيء اللي هو في جبلتك يعني خلقنا عليه التكليف ما ينفعش به طيب وردت بعض النصوص الشرعية الشرعية تدل ظاهرها على أن الله كلفنا بما جبلنا عليه أهو أعيد تاني وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان وصلنا لهذه من هذه الأمور فهو ليس على ظاهره من هذه الأمور فهو ليس على ظاهره وبتحقيق النظر فيه وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور مثال ذلك بما هو مقدور يعني الشيء اللي احنا ظننا ان ده شيء ده انا جبلت عليه وازاي الشرع يقول لي لا تغضب قال طب انا لازم اغضب كما قال القائل من استغضب فلم يغضب فهو حمار معايا ولكن طيب إيه- كيف يقول النص الشرعي لا تغضب والغضب ده الانسان لا يتملكه يعني اي انسان فينا مهما كان آه، اغضبك انسان تغضب ولكن درجات الغضب تتفاوت منا من لا يتمالك نفسه ويبدا يتكلم بامور ما ينبغي ومنا من يحمر وجهه وتنتفخ اوداجه ويمسك لسانه ومنا من يتأثر تأثرا إيه- إيه- يعني إيه دقيقا أو قليلا حسب قدرته على تملكه في نفسه ولكن يغضب لازم يغضب واضحة يا مشايخ اكتب عندك مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه رجل لما استوصاه رجل قال لا تغضب افتح قوس رواه البخاري من حديث ابي هريره ظاهر النص انه تكليف بما ليس بمقدور وبالنظر والتحقيق أنه تكليف بما ليس بمقدور وبالنظر والتحقيق نجد أن قوله نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحتمل أمرين لا تغضب نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحتمل أمرين وده دايما اللي بقول لكم يا اخ مشايخ ما تستعجلوش وارجعوا لكلام العلماء اكتب عندك الامر الاول الاخذ بالاسباب التي توجب حسن الخلق الاخذ بالاسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والصبر ونحوها الأخذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والصبر ونحوه أدي معنى كلمة لا تغضب يعني خذ بالأسباب التي تجعلك من أحسن الناس خلقا الأمر الثاني وهو الأولى إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب واضحه يا مشايخ يعني اغضبك انسان ما يبداش تسترسل بقى لا لا تعمل بايه بمقتضى الغضب عنوان في وسط السطر المحكوم عليه المحكوم عليه وهذا الذي من أجله تكلمنا عن هذا المبحث المحكوم عليه يبقى خدنا الحاكم مظبوط وخدنا الايه المحكوم فيه والامر الثالث اللي هو الايه المحكوم عليه اول السطر هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله وقوله بفعله وقوله ويسميه علماء الأصول بالمكلف حاضر هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله وقوله ويسميه علماء الأصول بالمكلف يبقى بناء على ذلك أقوالي وأفعالي وأقوالك وأفعالك خطاب الشارع تعلق به تعلق به يعني إيه؟ يعني معناه أي قول يصدر مني ومنك وأي فعل يصدر مني ومنك هذا القول وذاك الفعل إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما ما عندناش غير كده يبقى كلمة صدرت منك آه، حكمها ايه ومن أجل هذا إذا عقل المسلم هذا المبحث سيدقق في كلامه وفي أفعاله يبقى خطاب الشارع المتعلق بأعمال الر- الشخص هذا أو بفعله والذي يسميه العلماء إيه؟ المكلف اكتب عندك ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان مجتمعان هم؟ ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان مجتمعان واضحة ماشية كده؟ يبقى أصبح علشان إيه كلامي وأفعالي خطاب الشارع ينزل عليها يبقى فيها شرطين اتنين والشرطين مالهم إيه معنى مجتمعين هم؟ إيه معنى لا يفترقا إيه يعني أحسنت لا يتخلف أحدهم ويبقى الآخر الاتنين مع بعضهم فإذا تخلف أحدهم وبقي الآخر يبقى التكليف ما يصحش معايا يا اخوانا كده يبقى لكي يصح تكليف الادمي تكليفه يعني إيه؟ خطاب الشارع تعلق باقوالك وافعالك يشترط فيه شرطان مجتمعان اكتب عندنا الشرط الاول فهم خطاب الشارع فهم خطاب الشارع الشرط الثاني ان يكون اهلا لما كلف به طب اسال سؤال كده خارج عن موضوعنا بس بذكرك بحاجه الكلام اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده ونمليه عليكم من اين جاء به العلماء هم؟ اه استقراء النصوص الشرعيه لان الصحابه ما اتكلموش في الموضوع ده خالص واخد بالك ولا التابعين قلنا اول من تكلم في هذا الذي امليه عليكم الامام الشافعي في الرساله عشان كده العلماء بيقولوا ايه مصادر اصول الفقه اول مصدر استقراء النصوص الشرعيه يبقى لما استقرأوا النصوص الشرعيه سواء من الكتاب او السنه وصلوا لهذه المعلومات لان البعض يا اخواننا وصل به الحمق انه بدا يهمل علوم الاله وده خطا ويتقيد بالنصوص فقط وده من الزلل خطا كبير ومن أجل هذا تجد من الكلام الماتع للإمام أحمد رحمه الله في الإمام الشافعي وده من الإنصاف يقول كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالإمام الشافعي يعني تخيل بقى قفل مش عارفين يفهموا حاجة ففتحه الله بالإمام الشافعي الشافعي عمل إيه؟ جاب اللسان وبدأ يصنف في الأصول والمكلف والتكليف والمحكوم فيه والمحكوم عليه والحكم الشرعي وأنواعه إلى غير ذلك فعشان كده أوصيكم يا أخوانا أن تعتنوا عناية تتناسب مع منزلتكم في الدعوة بعلوم الآلة اللي هي سواء بقى أصول الفقه القواعد الفقهية علم المصطلح آه، آه، أصول التفسير آه، النسخ والمنسوخ إلى غير ذلك دي تحتاج منك إلى عناية ودراسة يبقى كم شرط يا مشايخ الأول أن إيه فهم خطاب الإيه الشرع الشرط الثاني أن يكون أهلا لما إيه لما كلف به أولا فهم خطاب الشارع فهم خطاب الشارع والمراد بالفهم تصور معاني الألفاظ تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف التي بها التكليف بها التكليف تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف وكلمة تصور معاني الألفاظ أي معرفة معاني الألفاظ يعني إيه الله سبحانه وتعالى قال لي في القرآن فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ده بيخ- بيأمرني سبحانه وتعالى طب أنا لا فاهم إيه معنى اجتنب ولا فاهم إيه معنى الرجس ولا فاهم إيه معنى الأوثان يبقى هكلف إزاي هعمل إيه يبقى أول خطوة فهم خطاب الشارع إيه معنى فهم خطاب الشارع تصور معاني الألفاظ التي ورد بها التكليف واخد بالكم يا مشايخ ومن أجل هذا قوله عز من قائل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغة قومه ليه حتى يفهموا طب ويفهموا ليه حتى يمتثلوا ويمتثلوا ليه لأن هو العلة الغائية من الخلق يبقى كيف أكلف أحدا بأمر هو لا يستوعبه أو لا يفهمه ده تكليف ب... تكليف بما ليس بمقدور واضحه يا مشايخ ومن اجل هذا هنيجي بقى نتعرض لمساله بعد قليل اللي هي مساله ايه فهم الحجه او سماع الحجه الشنشنه التي يشنشن بها الكثير ليجعلوا الناس يتفلتوا من الشريعه تحت مسمى لم يفهم الحج لا يبقى أول شرط فهم خطاب الشارع إيه المراد تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف اكتب عندك ووجه ذلك ووجه ذلك أن الغرض من التكليف الامتثال إيه، معلش خاطف أن الغرض من التكليف الامتثال صح يا مشايخ حد عنده خلاف في ديت عندك خلاف يا صديقة الشيخ عندك خلاف يا ولدي يبقى أنا بأكلف لكي إيه أمتثل طب خد بالك معايا يا شيخ علاء كلفنا ورضينا بالتكليف وأقررنا ولم نمتثل ينفع يا ريت نفهم يبقى الشارع لما كلفنا عشان نمتثل وده اللي قاله خالد بن ابراهيم ابو ثور لما قال ماذا اراد الله من العباد لما قال لهم اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ماذا اراد شرعا هل اراد الاقرار او الامتثال او الاثنين معا معايا يا رجاله السؤال واضح السؤال واضح يا شيخ ما ده كلام خالد بن ابراهيم ابو ثور امام فحل من علماء القرن الثاني قال ماذا أراد الله من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثلاث احتمالات أراد الإقرار يعني أقر إن ربنا قال الكلام ده أراد الامتثال أي أمتثل أو أراد الإقرار والامتثال كل العلماء قالوا الإقرار والامتثال مظبوط الإقرار والإيه والامتثال فإن قال أراد الإقرار فقط كفر بالله وكلمة أراد الإقرار فقط كفر بالله ده كلام المرجئة وده الكلام الصح وإن أراد الامتثال فقط كفر بالله يعني يقول إيه الله سبحانه وتعالى لما لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال لك لا أنا أريد منكم الامتثال فقط أما الإقرار ده أنا لا أريده اللي يقول الكلام ده كفر بالله وكذلك اللي يقول أراد الإقرار فقط كفر بالله بل أرادهما معا اللي هم إيه يا شيخ الأحسنت الإقرار والامتثال نرجع بعد كده نقول طيب لما أرادهما معا ما تقولون خد بالك ما تقولون في رجل قال سأمتثل كل ما أمر به الشرع ولا أقر به يعني يا محمد قال لك أنا هصلي و- وكل سنة هروح حج وفي رمضان هروح أعتمر بس أنا مش معترف بالكلام ده خالص حكمه إيه يا محمد كفر بالله مع أنه إيه ممتثل ممتثل يعني عمره في حياته ما اقترب من امرأة بزنا ولكن مش معترف ان الزنا حرام قال لك انا ما عمري ما أزني، بس مش حرام يبقى ما اقر بالتحريم يبقى هنا ايه رجل قال او يقلل المرجع رجل قال ما تقول في رجل قال سامتثل بكل ما امر به الشرع ولكن لا اقر المرجع قالوا كافر طيب المثال اخر بقى ماذا تقول في رجل قال اقر بكل ما جاء به الشرع ولا امتثل المرجئه قالوا مؤمن محترم طب ازاي فلما جعلته باحدهما كافرا ولم تجعله بالاخر كافرا ده تناقض منك والا نرجع للاصل يبقى الله سبحانه وتعالى لما قال اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ما اراد منا الاقرار والامتثال بل اراد الاقرار فقط وهذا عياذا بالله زندقه واضحه يا مشايخ يا ريت تاخدوا بالكم اكتب عندك قلنا اخر حاجه ايه وجه ذلك أن الغرض من التكليف الامتثال ولن يمتثل المكلف بدون فهم خطاب الشارع ولن يمتثل المكلف بدون فهم خطاب الشارع ولن يمتثل المكلف بدون خطاب الشارع نعم أه، نعم تدخل فيه لا بص انا عاوز اقول عاوز اعرفك على حاجه ايه عاوزين نفهم ايه معنى الاقرار والامتثال الاقرار اللي هو التصديق واخد بالك يعني بالضبط كده انت دخلت عليه المسجد وقلت لي يا عادل حصل كت وكت وكت وانا عهدي بك وعهدك بي ما بتكذبش قلت لك انا مصدقك واقر بكلامك ده اسمه اقرار وتصديق لذلك من الشيء العجيب ان الجماعه المشركين كابي جهل وغيره كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له نحن لا نكذبك ولكن لا أؤمن بما جئت به هو ده بعدم الإقرار عدم الإيه؟ الإقرار يبقى هو مصدقه ولكن لا يقر بما جاء به ده ما ده آه، انتفى عمل القلب يكفر عياذا بالله يبقى إذا يا إخوانا فهم خطاب الشارع اللي هو إيه, إيه معنى الفهم تصور معاني الألفاظ التي جاء بها التكليف قال عز وجل وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يبقى فهم إيه معنى الجهاد وإيه معنى في سبيل الله وإيه معنى بالمال وإيه معنى بالنفس لما فهم يقدر ينفس واخد بالك ولكن نقول له نفذ دون أن تفهم كلام ده غير صحيح غير صحيح يبقى الفهم تصور معانا الألفاظ التي ورد بها طب السر إيه العلماء قالوا لأن الغرض من التكليف الامتثال ولن يمتثل المكلف إلا بعد فهم خطاب الإيه الشارع واضحة لحد كده الكلام واضح يا مشايخ اكتب عندك والقدرة على الفهم والقدرة على الفهم إنما تتحقق بالعقل أي نعم القدرة على الفهم إنما تتحقق بالعقل صح وأنا هفهم إزاي بها مش لازم يكون عندي عقل واخد بالك أفهم تتحقق بالعقل ولا الفهم ممكن يكون بغير العقل ما احنا عاوزين نمشي خطوة خطوة ان المبحث ده مهم حتى لو طال الوقت بحيث تبدأ ده بيفتح لك الأفق متى تعذر بالجهل ومتى لا تعذر ومتى تعلم أن هذا مجادل وصاحب هوى وهذا ملتبس عليه وعنده شبه من خلال الأمور دي يبقى إذا القدرة على الفهم منوطة بإيه يا إخوان نتحقق بالإيه بالعقل ولا ممكن نفهم بغير العقل بالعقل كويس اكتب عندك ولما كان العقل امرا باطنا لا يدرك ولما كان العقل امرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط اه مفهومه يا شيخ الحكايه دي مفهومه اقراها كده وقول لي مفهومه طب هيسأل تاني مفهوم يا شيخ محمد؟ لا احسنت احنا العلماء بيقولوا ايه الفهم بالعقل وده مفيش فيها نزاع قالوا العقل امر باطن لانه فين يا سيد في القلب واخد بالك ولا يدرك بالحس يعني معناها ما فتحتش قلب الواد ده عشان غير له صمام ولقيت العقل قدامي في السكه فشلته بيحصل يبقى لا يدرك بالحس لا يدرك بالحس وايضا امر غير منضبط يعني ايه يعني لا استطيع ان اجعل له حدا في كل الناس مظبوط يا مشايخ واضحه ديت يبقى لا يدرك بالحس عشان كده لو انتوا فاكرين لما جينا نعرف العقل قلنا ايه غريزه وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف باثاره على البدن واخد بالك انا ما عرفتش ان محمد عاقل الا لما بصيت له رجل منسق في كلامه وفي هندامه وفلان ده هو لما شفته قلت الله يشفيه من امتى يا اخوانا هو تعبان كده يبقى اعرف استدللته على العقل بايه بالجوارح واخد بالك ماشي عريان معايا يا اخوانا كده وماشي مثلا إيه، لابس فرده وهكذا كما هو معلوم ربنا يعافي كل مبتلي يبقى اصبح العقل هذا لا يدرك بالحس عشان كده بقول إيه، غريزه أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن يبقى هنا العلماء بيقولوا ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط اكتب ومتفاوتا في أفراد الناس ومتفاوتا في أفراد الناس متفاوت يعني ده ما شاء الله عاقل وده بعيد عنك قبله يبقى متفاوت طب خليك معايا كده خليك معايا يا شيخ ماجد يبقى اصبح عند العقل ايه احنا قلنا التسلسل تاني اهو لا اصح ان اكون مكلفا الا بشرطين اول حاجه افهم خطاب الشارع الامر الثاني اكون ايه اهلا للتكليف مظبوط طيب عشان افهم خطاب الشارع ما بفهمش الا بالعقل ما بفهمش الا ايه الا بالعقل طب العقل ده موجود موجود طب يدرك بالحس ما يدركش طب منضبط مش منضبط متفاوت قال لك متفاوت طب ما بناء على ذلك ممكن بقى الاخ يجي يكلفني اقول له انت بكلفني اه انا ما عنديش عقل ازاي اقول له وريهولي كده امسكه لي و- و- والتاني على قال لك لا انا بصراحه العقل بتاعي ضعيف جدا انا مش فاهم انت بت- بقول لك روح اعتمر في رمضان كل مره كل سنه انا مش فاهم طب ازاي انت مش بتقول العقل متفاوت اه انا ما عنديش عقل طب ازاي عندك وريهولي يبقى بناء ركزوا بقى في اللي جاي بناء على ان العقل لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوت الجماعه الفقهاء قال لك لا نريد ان نبحث عن شيء اخر منضبطا يدرك بالحس لا يتفاوت فيه الناس حتى نجعله هو الاساس لكي يكون فلان يفهم اتفهمت بحيث ما يحصلش تلاعب زي بالضبط كده العلماء قالوا ايه ما الحكمه في ان المسافر يفطر في رمضان والمريض يفطر قال لك رفع المشقه ورفع الحرج قال لك طب ما الحرج بيختلف وممكن الانسان يكون مسافر في عربيه فيها كل الراحه او مستريح خالص ويقول لك يا اخي انا تعبان هتقول ما اكل يبقى اصبح الحكمه من افطار المريض في نهار رمضان اذا كان اذا كان مريضا او المسافر رفع المشقه ورفع الحرج قال لك ديت غير منضبطه اصحى يا علاء غير منضبطه يعني ايه موجوده عند الشيخ ومش موجوده عند الشيخ وموجوده عند ابني ومش موجوده عندي يبقى غير منضبطه يبقى كده هيحصل تفلت في التشريع قال لك اركنها خالص بقى اركن بقى حكايه رفع المشقه دي خالص مش عاوزينها طب ونعمل ايه قال لك سنبحث عن امر ظاهر منضبط يتساوى فيه الجميع ما هو ان يكون مسافرا خلاص وضحت ان يكون ايه مسافر انت مسافر اه افطر يا اخوي طب انا مستريح صوم طب لو فطرت اثم لا ما يجرؤ احد ان يقول انك اثم ليه لان العلماء وضعوا امرا ظاهرا منضبطا ربطوا به الحكم التكليفي اللي سموه الايه العله اتفهمت يا رجاله اتفهمت يا مشايخ يبقى اصبح هنا موضوع العقل لا يدرك بالحس وغير منضبط والناس متفاوتين فيه يبقى كده ممكن كل واحد يتلاعب بالشريعه يا عم آه، لا تقربوا الزنا قال لك ما اناش فاهم يعني إيه الزنا طب افهم ما- عقلي ما بيستوعبش سيبني براحتي قال لا لما كده يحصل تفلت من التكليف علشان كده الواحد لما بيقرأ في علم الأصول بالذات بالذات ما يجد أذكى من علماء الأصول ذكاء غير عادي بحيث تجد ان الشرع المكلف احكم الانسان احكاما لا يتمكن من التفلت باسم الشرع يعني ممكن يتفلت اه متبعا لهواه متبعا لشهوته متبعا لشبهات عرضت عليه اما انه يتفلت من الشريعه باسم الشريعه ملوش وجود واضحه يا مشايخ يبقى عرفت التسلسل ايه اول شرط تاني استحملوني اول شرط لكي يصح التكليف ان فهم خطاب الشارع فهم خطاب الشارع يدرك بالعقل اللي هو تصور معاني الالفاظ التي تم بها التكليف طب العقل ده اللي يدرك بالحس وغير منضبط وماله والناس متفاوتين فيه الفقهاء قال لك بس تعال بقى ندور على حاجه تانيه واضحه يا مشايخ لحد كده واضحه اكتب عندك ولما كان العقل امرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوتا في افراد الناس وصلنا لديت ربط الشارع التكليف ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس هو مظنة العقل هو مظنة العقل نعم هو مظنة العقل ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط ايه معنى امر ظاهر منضبط يا شيخ احسنت ونقدر نحدده يبقى هنا الشارع الحكيم قال لك خلاص طالما مسألة العقل دي هيحصل فيها تلاعب وتفاوت اتركها ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط بس الأمر الظاهر المنضبط ده مش يقيني على ثبوت العقل بل مظنة ثبوت العقل وضحت؟ بل مظنة ايه ثبوت العقل وسموه ايه البلوغ اكتب عندك وهو البلوغ وهو البلوغ هضرب لك مثال وقف عنده حتى لا لا تختلط عليك الامور العلماء لما جوهم يتكلموا في اسباب ثبوت النسب انا عاوز انسب الواد اللي اتولد ده هو للحاج فلان قال لك في الحقيقه ان يصل ماؤه الى رحم هذه المراه ده اللي هو بقى ايه ربنا جعله سبب وصول ماء الرجل الى رحم الانثى ما تقولش الوطء لو قلت الوطء تبقى انت غلطان الجماعه بتوع التلقيح الصناعي يضحكوا عليك يبقى اذا سبب النسب إذ- ثبوت النسب من جنين الى الى رجل مش الى امراه الى امراه ولدت يبقى ابنها واخد بالك قالوا ايه وصول ماء الرجل الى رحم الانثى كويس كده طيب رجعوا باله طب وصول ماء الرجل الى رحم الانثى يتعذر رؤيته ولا تحل مظبوط كده طب ن- نعلى شويه قال لك خلاص يبقى من اسباب ثبوت النسب اللي هو ايه عقد النكاح مع امكانيه الوطء الاثنين عقد النكاح مع ايه مع امكانيه المطر السؤال بقى هو لاخينا عقد النكاح ركز معايا مع امكانيه الوطء دليل يقيني على وصول ماء الرجل الى رحم الانثى ام لا ها لا كلامك مش منضبط انا قلت لك ايه دليل يقيني ولا مش دليل يقيني احسنت لازم تقول كلمه يقيني لان كلمه دليل بتشمل الظن واليقين عاوزك تكون دقيق معايا يا رجاله يبقى اصبح هنا عقد النكاح وامكانيه الوط ليس الدليل يقيني على وصول مائه الى رحم الانثى بل مظنه الوصول صح وبناء على ذلك الشرع علق الحكم على المظنه مظبوط كده العلماء قالوا ايه طب ليه ما جعلتهاش يقيني قال لك لا لاحتمالية أن تفجر المرأة ومن أجل هذا اللي احنا قلنا مظنة وهو ايه علة ثبوت النسب يبقى سؤال كده ما علة ثبوت نسب محمد إلى سعيد الجواب عقد النكاح وإمكانية الوطن يبقى هنا علة ولا مش علة علة طب ظنية ولا يقينية هم. لو الأمر ما انتوش فاهمين أنا على يقين إن أنا اللي غلطان والعيب مني مش عارف أفهم أعيد تاني ليه أصل ده أخطر شيء في دراسة الفقه هو ده عشان تستوعبها كويس يبقى احنا بنقول عندنا الشارع الحكيم ربط التكليف بفهم خطاب الشارع طب افهم بايه بالعقل طب العقل مش عارفين نحدده حتى لا يتلاعب الناس بالشرع اركن العقل وجبنا حاجة تانية ايه هي حاجة محسوسة منضبطة تدرك وجعلناها ها وعنها ايه هي الاساس لفهم الخطاب يبقى وجدت عندك يبقى انت فاهم طب اصلا أنا والله مش فاهم يبقى انت كذاب واخدين بالكم ثبوت النسب النسب يثبت بما ياتي اولا سبب ربنا جعله ايه هو ماء الرجل راح راح لرحم الانثى وربنا اذن ان يتم المولود حملت وولدت طيب احنا بقى عشان اثبت النسب أ- أ- اشوف الميه وهي داخله رحم الانثى صعب جدا طب ده بيتم عن طريق الايه الوطء والوطء لا يحل لي ان اراه واخد بالك طيب يبقى انتقل لحاجه ثانيه بقى اعلى ايه هي امكانيه الوطء مع عقد النكاح طيب سؤال ركز معايا يا احمد ركز يا محمد سؤال لماذا لم يجعل الفقهاء ثبوت النسب امكانيه الوطء فقط ولماذا اشترطوا عقد النكاح الجواب حتى لا يثبت النسب بالزنا اتفهمت لان امكانيه الوطء ما ممكن يم- يطأ بالزنا عياذا بالله نسوه ما ينفعش والاجماع منعقد على ان ولد الزنا لا ينسب لابيه بالاجماع حتى لو اعترف ابوه ان هذا الولد من مائه الكلام ده اشبعنا فيه الكلام فجهم الفقهاء قالوا ايه خلاص يبقى انا عندي امرين مجتمعين اللي هي آه امكانيه الوطء وايه وعقد النكاح وعقد الايه النكاح يبقى ده مظنه ولا يقيني اتفهمت يبقى هو ثبوت النسب بعقد النكاح ومظنه الوطء سبب يقيني ام ظني احسنت ظن العلماء قالوا ليه قال لك اه عشان نجعل عندنا يعني ب- كما يقول عامة كده الباب مفتوح لاحتمالية الطعن فين في هذا السبب طعن في هذا الايه السبب يبقى مش معنى ذلك ان طالما عقد نكاح وامكانيه الوطء واخد بالك انت ازاي يبقى لازم هذا المولود ينسب لهذا الرجل رغم انف قال لك لا وديت من اعظم ما ورد في الشريعه إيه، ما هو اصل احنا لو قلنا ان طالما فيه عقد نكاح وفي امكانيه الوطء يبقى كل العيال اللي جوهم من الست دي ولادك انت يا اخوانا ما حصلش مثلا يعني ولعله يكون صادقا واخدين بالكم يا مشايخ يبقى طالما صادق قال لك تعالى بقى اثبت انه مش هو ابنك مثلا انتوا قلتوا ايه قلنا قلنا ال- ال- ال- اللي هو قلنا عقد النكاح وامكانيه الوطء طيب يا اخوان عقد النكاح القسيمه اهي انا هثبت لكم بقى ان انا ما وطأتهاش ازاي من ساعه ما ولدت الواد الاولاني ركزوا معايا في ال- ده- الحاجات دي خطيره جدا من ساعه ما ولدت الواد الاولاني وتاريخ ميلاده اهو حتى قبل ما تولده وانا في الكويت وادي جواز السفره ما نزلتش خالص يبقى وطاطا وطاطاش إيه، القاضي شاف قال فعلا ما نزلش خالص فردت المرأة قالت ده وطأني في المنام وده ولي من أولياء الله الصالحين واخد بالك ده الكلام ده يقبل ولا يقبل افهموا يا رجالة الكلام ده لا يقبل مطلقا طب قالت ايه ارسل لي ماءه في ثلاجة وتم التلقيح يقبل ولا لا يقبل لا يقبل مع أن علة ثبوت النسب متحققة وبعدين بقى يبقى أصبح العلماء اللي ربطوا عشان كده هيجلنا ممكن يكون واحد وصل البلوغ ومع ذلك غير مكلف غير ايه غير مكلف مع ان الشارع ربط فهم خطابه بالايه بالبلوغ وم- وبالغ زي بالضبط واحد عندنا تزوج وعقد النكاح موجود ومعه امراته ومع ذلك ما اثبتنا له النسب ليه لوجود امر يقيني اعلى من الامر الظني لغى علته اتفهمت امل ذلك أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا نواصل الدروس مستعينين بالله